وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد فيعني ندعو للدكتور خالد حداد ربنا سبحانه وتعالى يعني يشفي ابنه ويتم عليه الصحة والعافية وإن شاء الله يعني هنلتقي النهاردة في لقاء مختصر عن معرفة فضل دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كثير مننا مثلا يقرأ في سير الناس بيتعلم أو قصص أو غير ذلك وكثير من المسلمين لا يعرف شيء عن سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فاحنا عايزين يعني بدل ما نتكلم في السيرة أو ممكن ما نلحقش نتكلم عن بعض الأحداث المهمة لكن نشوق أنفسنا لمعرفة من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم وما هي الفوائد اللي ممكن احنا نستفادها وتغير حياتنا لو عرفنا فعلا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فوائد كثيرة جدا منها أولا معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كإنسان يعني ايه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان يعني الصفات اللي هقولها في النقطة دي أو هنتذكرها مع بعض دي صفات لو أي واحد في الصفات دي حتى لو هو مش نبي ولا داعية ولا أي حاجة خالص لو إنسان كده قابلته بهذه الصفات هتحبه فما بالك أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا كإنسان في صفات تحب منها تواضعه الشديد صلى الله عليه وسلم تخيل النبي عليه السلام وهو نبي وقائد الجيوش وقدوة وأسوة وكل ذلك ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يحلب الشاة ويخصف نعله ويحيك ثوبه يعني مين منا النهاردة مثلا لو زرار القميص بتاعه اتقطع بيروح ويخيطه قليل أو مثلا لو في حاجة في البيت بيروح هو يعملها بنفسه قليل من الناس من يفعل ذلك لا سيما لما يكون إنسان له شأن يعني ممكن واحد مثلا فقير أو كده فهو مضطر يعملها لأن مش مش عارف يجيب مثلا صنايعي يعمل له الحاجة دي في البيت فبضطر هو يجرب كده يمكن إيه تفلح معاه يبقى وفر فلوس الإيه الصنايعي اللي كان هيجيبه أو كده لكن لما يكون مثلا إنسان غني وشريف وله مكانة ومع ذلك يفعل ذلك فلا يكون ذلك إلا تواضعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وأشرف الناس وأغنى الناس فإيه اللي يدفعه إن هو يفعل مثل هذه الأشياء لا يكون ذلك إلا تواضعا منه صلى الله عليه وسلم يبقى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان التواضع أيضا من صفاته صلى الله عليه وسلم كإنسان أنه كان يحب من حوله حتى الأشياء صلى الله عليه وسلم كان كل الصحابة يحسوا ان هو بيحبهم اكتر واحد كل واحد من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم بيتهيأ له ان النبي عليه الصلاه والسلام بيحبه اكتر من كل الناس التانية وكل واحده من زوجاته كانت تظن انها احب النساء اليه حتى الاشياء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل بينه وبين الاشياء ود ازاي الكلام ده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي الاشياء يعني تخيلوا النبي عليه الصلاه والسلام كان كل حاجه عنده بيسميها باسم كان السيوف بيسميها الأدرع بيسميها النوق يسميها الحمار يسميه كل شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم العمامة كان يسميها يعني طبعا في أسماء مشهورة زي مثلا سيف ذو الفقار ده اسم مشهور والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع سيوف منها مأثور وغيره تسع سيوف كان كل سيف مسميه باسم كان عنده عمامة يسميها السحاب كان عنده ناقة القصواء وكان عنده نوق أخرى كان عنده حمار يسميه عفير كان عنده كل شيء كان يسميه حتى الكوب كان يسميه صلى الله عليه وسلم فكان يألف ويؤلف صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من صفاته كإنسان أنه لم يكن يخفي مشاعره الإنسانية يعني تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في فتح مكة والنبي عليه الصلاة والسلام بقى في قمة النصر يعني قومه اللي هم أخرجوه وكذبوه واليوم يأتي بجيش لا قبل لهم به يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثناء ذهابه إلى مكة في منتهى القوة وفي جيش عظيم جدا إذا به يمر بقبر أمه صلى الله عليه وسلم لو قائد معركة في قمة الانتصارات وبعدين فتح مكة ده كان يعني تتويج لانتصارات المسلمين أو انتصارات النبي صلى الله عليه وسلم في معارك كثيرة يعني كان في ثلاث قوى منوئة لدعوة الإسلام في شبه الجزيرة العربية ثلاث قوى كبرى أولها قريش وثانيها الأعراب بقادة هوازن وغطفان وغيرهم وثالثها اليهود النبي عليه السلام بعدما أجلى اليهود من جزيرة العرب وهزم غطفان وهوازن وغيرها وكل الأعراب ولم يبقى إلا قريش فكان فتح مكة هو آخر معركة في جزيرة العرب خلاص يعني دي قمة الانتصارات تخيلوا بقى قائد عسكري في جيشه وفي قمة النصر ثم يمر على قبر أمه لو حد من القادة العسكريين العاديين يعني ايه يعني يستنكف ان هو يظهر تعاطفه مع مسألة إنسانية زي دي أو يعني حتى لو ما يعرفهمش أصلا ده قبر أمه ولو راح هيبقى مثلا بيحاول يظهر التجلد والشدة وغير ذلك لكن النبي عليه السلام بمنتهى الإنسانية ومنتهى التلقائية زار قبر أمي صلى الله عليه وسلم وبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى أصحابه يعني بكى لدرجة أن هم أشفقوا عليه وبكوا من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترقق القلب وتذكر الآخرة فإنسانية يعني رهيبة جدا ومؤثرة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فاللي كان يعرف النبي عليه السلام كإنسان يحبه حتى لو لم يكن يعلم أنه رسول لذلك أهل مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هم عارفينه كإنسان وعملوه وباعوا واشتروا معاه وتاجروا وسافروا معاه وراحوا جم كانوا كلهم بيحبوه كانوا يسمونه الصادق الأمين حتى في أول لحظة من الجهر بالدعوة لما النبي عليه الصلاة والسلام صعد على جبل الصفا ونادى على بطون قريش فالناس سألت هو مين اللي بينادي ده يا جماعة قالوا انه محمد بن عبد الله فكل الناس راحوا حتى أنه من لم يستطع أن يذهب بعث له من يخبره بالخبر قال أنا مش قادر أروح روح أنت اعرف الموضوع إيه وتعالى أصل ده محمد بن عبد الله أكيد هيقول شيء مهم جدا أو حاجة نافعة مش هيطلع ينادي على الناس ويقول أي كلام لا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محمد بن عبد الله عندهم قيمة عظيمة جدا من قبل حتى مجرد البعثة ليه؟ للملامح الإنسانية اللي لمسوها في النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذا من أول فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كإيه؟ كإنسان صلى الله عليه وسلم الصفة الثانية معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كقائد يعني النبي عليه السلام كان له مقومات في القيادة قيادة المسلمين لا توجد في أي قائد آخر تخيلوا النبي عليه السلام وهو في غزوة بدر النبي عليه السلام خارج الغزوة فإذا الصحابة كانوا طبعا في يعني في فقر شديد أو كانوا يعني لسه بقى مهاجرين المهاجرين لسه مهاجرين وسايبين أرضهم وأموالهم و فهم لسه أموالهم قليلة وحتى الأنصار تقاسموا أموالهم مع المهاجرين فقلت أموالهم وكان أصلا غزوة بدر لم تكن غزوة في البداية ما كانوش عارفين انها غزوة كانوا عارفين إن في عير فراحين وعدة القافلة 100 أو, أو ما يقرب من ذلك يعني في قافلة جاية وفيها 100 حارس فهم خارجين في 314 يعني أكتر من عدة القافلة بثلاث أضعاف فالموضوع كان بالنسبة لهم يعني ايه هتبقى حاجة غنيمة باردة يعني ما فيش قتال بقى والكلام ده فخارجين بعدة قليلة وعتاد قليل فكان من ضمن المواقف بقى اللي فيها برزت ملامح قيادة النبي صلى الله عليه وسلم في في بدر وطبعا في ملامح كثيرة لكن من المعاني اللي كانت مؤثرة جدا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان كل ثلاثة بيتعاقبوا على بعير كل ثلاثة وهم رايحين لبدر بيتعاقبوا على بعير كان ممكن النبي عليه السلام ياخد البعير بتاعه ويركب وخلاص ده قائد بقى ما حدش هيتكلم او هو وكبار القادة كل واحد يركب البعير بتاعه او الجمل او الحصان او اي حاجة ويسبق مثلا وبقية الناس بقى ايه اللي مغمورين في الجيش يمشوا وراهم لا الجيش كله اتقسم احنا كام احنا 300 ومعانا 100 بعير وفرس يبقى نتقسم على الايه على 300 يبقى كل ثلاثة على بعير طب هنركب ازاي ما هو البعير مش هيشيل الثلاثة يبقى كل واحد يمشي تلتين المسافة ويركب التلت هنمشي مثلا عشر, عشر فراسخ أو عشر أميال وبعدين أمشي عشرة تانيين وبعدين أركب عشرة وبعدين أمشي عشرة والتاني يركب وعشرة التالت يركب عشرة أنا أركب وهكذا يبقى ثلاثة بيتعاقبوا على بعير بحيث كل تلت مسافة واحد يركب فكان النبي عليه الصلاة والسلام من قسمته يعني حتى مش ايه مش مش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اختار اللي معاك مثلا او اختار اللي تحبه يركب معاك لا عملوا قرعة فكان قسمة النبي صلى الله عليه وسلم مع مين سيدنا علي بن أبي طالب وأبو لباب قدر نجوم هم اللي معاه فكل ما يجي الدور على واحد منهم ان هو يركب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بل اركب أنت يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يأبى إلا أن يمشي ويقول ما أنتم بأقدر على السير مني وهو كان عنده كم سنة عليه الصلاة والسلام وقتها كان عنده حوالي 52 سنة أو 55 سنة يقول ما أنتم بأقدر على السير مني ولا أنا بأحوج إلى الثواب ولا أنتم بأحوج من الثواب مني يعني أنا أحوج إلى الثواب وأقدر على السير أنا عايز ما ضيعش ثواب المشي وعايز وأنا أقدر أمشي محدش إيه يقول لي اركب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ثلثي المسافة وسيدنا علي يركب الثلث وسيدنا أبو لبابة يركب الثلث فده تواضع لا يوجد عند قائد نادرا ما تجده عند أحد ده حتى مش في قيادة الحروب والقيادة العسكرية ده لو حتى أصحاب مع بعض وفي واحد كبير في السن شوية أو واحد مثلا له مكانه شوية ما ي- ما يقدروش يعملوا معاه كده فما بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم النبي الرسول قائد الأمة وقائد الجيوش يفعلون معه ذلك صلى الله عليه وآله وسلم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ودي كانت تعتبر ال- الغزوة القاسمة للأعراب بقى انتهت فيها وزن وغطفان وغيرها كان صلى الله عليه وسلم في الغزوة وكانوا في أكبر عدة آه، تعتبر في حروب العرب كلها 12 ألف خارجين يحاربوا مجموعة من الأعراب فطبعا سيدنا أبو بكر نظر كده 12 ألف واحد قال لن نهزم اليوم من قلة خلاص ده احنا عدد يعني مهول فكان يعني آه، طبيعة الوادي ان هم يدخلوا من منحنى الى الوادي بتاع حنين فكان الأعراب عملوا كمين للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ان هم استخبوا ليهم بحيث ان هم يفاجئوهم العنصر بس اللي هم يعني بنوا عليه الحرب بتاعتهم هو عنصر مفاجأة ان هم يطلعوا لهم فجأة يلاقوا نفسهم في مواجهة ايه الأعراب ففعل الأعراب ذلك بالفعل والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بياخدوا المنحنى ده ونازلين الوادي إذا بالأعراب انهالوا عليهم مرة واحدة ففر الصحابة جميعا لا سيما ان كان في بقى مسلمة الفتح والناس اللي هي ايه لسه مسلمة جديد وكده ففر الصحابة جميعا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا وقال انا انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم فعاد الصحابة مرة أخرى ثبات النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الصف كله وكان الصحابة حتى في المعارك يقولون أشجع الناس فينا أشجع الناس فينا من يحاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع واحد اللي يقدر يقف جنب النبي عليه السلام مش مش يتقدم عليه أشجع الناس فينا من يحاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءت الحروب وجاءت آه، ال- الأزمات في الحرب كلنا احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الشجاع ده في ايه في, في ال- يعني اثناء المعركه وهي لسه ايه مش في المعمعه يعني لكن ساعه ما تاتي المعامع والقتل وتتناثر الدماء والاشلاء يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو رقم واحد مش حد مش حد جنبه عليه السلام فدي من قياده النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحروب صلى الله عليه وسلم يبقى دي رقم واحد عرفنا او نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كانسان من خلال سيرته نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كقائد نعرف النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من خلال دراسه السيره كمعلم ومربي خير بقى واحد في قمة هذه الشجاعة وقمة هذه البطولة ثم يجلس للناس ليربيهم هيبقى بقى ايه لو احنا تخيلنا قائد عسكري مثلا وقائد جيوش قائد اعلى لجيوش قاعد هو اللي بيعلمنا في المسجد هيبقى النظام عامل ازاي في المسجد كل الناس طبعا ايه ماشيه يعني اه مصطفى وبت- واقفه انتباه وكده لا النبي صلى الله عليه وسلم كان في في الحرب هو القائد وفي المسجد هو المعلم والمربي صلى الله عليه وسلم تخيلوا بقى ان واحد والنبي عليه الصلاه والسلام قاعد مع الصحابه كده دخل رجل من الاعراب فبال في المسجد قاعدين كده زي ما احنا قاعدين كده في الدرس مثلا وجي واحد كده ما احناش عارفين هو مين ودخل ايه يقضي حاجته في المسجد بال في المسجد فالصحابة ساعة ما شافوه بيبول في المسجد جنة جنونين المسجد اللي هو قمة الطهارة اللي احنا بنصلي فيه يأتي فيه النجاسة شيء مش يعني طبيعي ان هو يستفز مشاعر الناس فالصحابة جروا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه استنوا ما حدش يقطع عليه ما حدش يف- يف- يفزعه وهو يبول لا تقطعوا عليه بولته لا تزرموه ما حدش يهيجه ولا يخوفه سيبوه تماما لحد ما الأعرابي قضى حاجته تماما وانتهى ثم ناداه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش بقى ايه اللي انت عملته ده و- انت ما بتفهمش انت ما بتشوفش انت لا خالص قال له يا أخ العرب إن هذه المساجد جعلت لذكر الله وللصلاة ولا تصلح لشيء من هذا بس ده كل الهول وقال لأصحابه أتوني بذنوب من ماء جرد المية وأفاضه على البول خلاص الموضوع انتهى لا أنبوا ولا عنفوا وحل المشكلة المشكلة أن في نجاسة هنطهرها وخلاص الموضوع انتهى وعلم الأعراب ما عادش تعمل كده تاني. وخلاص والأعرابي خرج مش مصدق ازاي النبي صلى الله عليه وسلم فعل معه ذلك الصحابي آخر وهو سيدنا معاوية بن الحكم دخل في الصلاة فعطس بعض الصحابة بيصلوا فواحد عطس فسيدنا معاوية لم يكن يعلم أن الكلام قد حرم في الصلاة ما كانش لسه الحكم ده وصله فواحد عطس قال له يرحمك الله في وسط الصلاة الصحابة استغربوا جدا ورمقوه بأبصارهم يعني في الصلاة بصوا له كده، إيه اللي- مين اللي بيتكلم في الصلاة ده فقال وويل أمها تبصوا لي ليه فالصحابة بقى ايه إيه، انفعلوا اكتر فبدأوا يخبطوا له على ايه على ركابهم على افخاذهم وهم بيصلوا عشان يسكت فسكت عرف ان في حاجة غلط بس هو مش فاهم في ايه لحد دلوقتي فسكت فانتهت الصلاة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم له بمنتهى اللين ومنتهى التواضع وناداه وقال له آه، آه، آه، قال له إن الصلاة لا تصلح لشيء من هذا وما قال له إيه بقى هو سيدنا معاوية بن الحكم يقول فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا سبني ولا شتمني ولا أي حاجة خالص كل اللي علمه قال له إن الصلاة الكلام قد حرم في الصلاة وانتهى الأمر الراجل مش عارف وما حسوش بقى إنه عمل جريمة أو أنت إزاي ما عرفتش ده الناس كلها عارفة يعني كل اللي في المسجد عارفين وأنت الوحيد اللي ما سمعتش لا هو الراجل ما عرفش وقال أنا ما أعرفش قالوا إن الصلاة لا تصلح شيء من هذا وإن الله قد حرم الكلام في الصلاة فخرج الصحابي سيدنا معاوية بن الحكم وهو يقول جئتكم من عند خير معلم والله ما ضربني ولا قهرني ولا سبني ولا شتمني ولكن قال لي إن الله قد حرم الكلام في الصلاة بس خلاص الموضوع انتهى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كمعلم ومربي له لمسات آه، مؤثرة جدا في نفوس الناس دون تعنت ودون تشدد ودون علو صوت ودون أي شيء يؤثر تأثيرا عميقا صلى الله عليه وسلم بعرفنا ان احنا من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان كقائد كمربي كذلك نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته لأصحابه شوفوا الأصحاب بيتعاملوا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم الصاحب لأصحابه في مواقف كثيرة جدا جدا جدا هذكر منها بس مثالين أو أكثر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام في المسجد وينتهي من الصلاة فيأخذ بيد سيدنا معاذ بن جبل ماخده في إيده كده ماسك إيديه مشبك إيده في إيده فضل ماشي معاه من عند الصلاة لحد باب المسجد ماشي معاه خالص ما بيقولوش حاجة ماسك- ماسكه بس كده بعدين لما وصلوا عند الباب قال له يا معاذ إني والله لا أحبك في الله فلا تدعنا دبر صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تخيلوا اللمسة الجميلة دي إن يعني ما عادش يعني إيه إيه، مش كلمة مثلا قالها له كده إني أحبك في الله وخلاص لا خده ومسك إيده فضل ماشي معاه حسب الود والحب والقرب وبعدين قام قايل له والله إني لا أحبك في الله وبعدين طب أنا بحبك فأنا بدلك بقى على الخير فلا تدعنا دبر الصلاة وقام علمه ذكر من الأذكار وأنا بعلمك الذكر ده عشان أنا بحبك مش عشان حاجة يعني مش عايز أخد ثواب من وراك مثلا ولا لا ده أنا بحبك فعايزك ت- تعمل طاعة تدخل بها الجنة فلمسة إنسانية عظيمة جدا من أعظم المواقف مؤثرة جدا آه، في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومراعاته لظروفه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات غزوة ذات الرقاع عائد صلى الله عليه وسلم من الغزو كان من برضه من قيادته صلى الله عليه وسلم في الغزوة أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر نفسه في السير يعني احنا آه، المسلمين راحوا غزو وراجعين فكل الناس عايزة توصل أكيد يعني الغزوة خلصت فكل الناس عايزة تروح بقى تشوف أهلها وتشوف ولادها والغزوة دي ممكن تبقى بقى لها شهور ولا ولا أيام يعني حسب ظروفها يعني فأكيد كل الناس مستعجلة فالنبي عليه الصلاة والسلام لو مشى قدام كل الناس هتمشي وراه وهتحاول تلحقه ولو واحد بقى اتصاب او مريض او او شيخ كبير وراه ما حدش ياخد باله منه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ايه كان يمشي اخر واحد يخليه هو في مؤخره الجيش ليه عشان يخلي الناس تمشي بالراحه ما تتسابقش لان النبي ورا فهم عايزين يبقوا مع النبي عليه الصلاه والسلام فما يجروش والحاجه الثانيه لو واحد حصل له اي ظروف يبقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقابله وقع ي- النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يلاقيه مرض النبي صلى الله عليه وسلم يلاقيه فسيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه كان عنده ناقة أو جمل ضعيف فركب الجمل فعمال يتأخر عن الناس غصب عنه عشان ال... عشان الناقة بتاعته إيه ضعيف فعمال يتأخر يتأخر يتأخر حتى أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد ما لقى نفسه ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام هو الجيش كله عمال إيه يتصارع وهو الناقة بتاعته مش مساعداه فعمال يتأخر لوحده كده كان في المقدمة يبقى ورا يبقى ورا لحد ما لقى نفسه بقى لوحده وفجأة لقى مين اللي لحقه النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما خلفك أنت إيه اللي رجعك ورا كده قال ناقتي يا رسول الله قال له الناقة بتاعتي إيه ضعيفة وماشي بقى على قدها فمسحها الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا لها ومشى معه صلى الله عليه وسلم ماشيين هما بقى في طريق فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم معاه بقى سيدنا جابر طبعا قصته انتوا اكيد كلكم عارفينها ان هو آه، اقترع مع والده يوم آه، احد في الخروج للقتال والقرعه جاءت على ايه والد سيدنا آه، جابر اللي هو سيدنا عبد الله سيدنا عبد الله خرج في الغزوه وقتل وترك مين سيدنا جابر وتسع بنات وعلي ديون وأوصى بديونه لجابر قبل ما يخرج المعركة قال له لو أنا مت أنت تسد ديوني سيدنا جابر تركه أبوه سيدنا آه، عبد الله طبعا كان خيرة الصحابة وحزن عليه حزنا شديدا لما مات بقى سيدنا جابر عليه ديون ومعاه اخواته البنات اللي لسه هيجوزهم او كده فظروفه الماديه صعبه و- ومنهك فجايب بقى ال- الناقه دي كانت عامله زي العربيه كده يعني وقتها جايب عربيه بقى مهكعه كده يا دوبك ايه بتدور بالعافيه يعني اللي هي ايه الناقه بتاعته دي يا دوبك على قد فلوسه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اتزوجت يا جابر قال نعم قال تزوجت سيب ام بكر قال سيب قال له لما لما لم تتزوج بكرا تداعبها وتداعبك انت لسه شباب وصغير جوز شح بكر ليه قال يا رسول الله الاب مات والتسع بنات وخفت ان اتزوج خرقاء مثله هتجوز واحده بقى لسه ايه صغيره خرقاء على على قدها ويقعدوا بقى يتشكلوا آه، مين اللي طبخت احسن ومين اللي كلت مش عارف ايه ومين اللي عملت ايه ويقعدوا هي هي والبنات بقى يقعدوا يتشكلوا اتجوز واحده كبيره سيب تبقى زي امهم تربيهم ف آه، شوف سيدنا جابر يعني آه، رحمتي ولطفي مع إخو- اخواتي البنات يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا آه، اقروا على ذلك هيقول له ايه خلاص هي ظروفه كده فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى ايه اراد انه يساعده لا ظروفه تعبانه كده لا عارف يشتري ناقه ولا عارف يتجوز فعايز يساعده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له بعني جملك يا جابر انا عايز اشتري الجمل بتاعك ده فطبعا سيدنا جابر هيبيع للنبي ج- عايز الرسول الله خده هبه بل اهبه لك رسول الله ده انت عايزه ده انا اجيبه لك لحد البيت هو في حد اعز من النبي عليه الصلاه والسلام نديله حاجه زي كده فقال لا بل بعني اياه فاتفق وقال له خلاص انا اشتريته ولكن ايه اركبه الى المدينه خلاص هو بتاعي انا اشتريته وانت اركبه لحد المدينه ولا نص المدينه الجمال ده بتاعي فسيدنا جابر بالفعل وصلوا المدينه اول ما وصل المدينه خلاص هو عارف ان الجمل بقى بتاع النبي عليه الصلاه والسلام يا دوبك وصل حط حاجته في البيت واخذ الجمل وربطه امام بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومشي لا قال له بقى يا رسول الله الجمل بره بقى اي خدمات ولا مش عايز حاجه بقى عشان ايه فلوس وكده طب الحساب طب خلي لا قام رابط الجمل وراح ايه وراح بيته ولا كان في حاجه حصلت فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لقى الجمل قال الجمل من هذا قالوا جمل جابر آه، جمل جابر بن عبد الله جاء به لك يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قام عامل ايه قام جايب الفلوس اللي هو ناوي يديها له وقام جايب الجمل وطبعا هو لو راح لو راح بنفسه لسيدنا جابر سيدنا جابر هيرفض طب يبعته مع مين يبعته مثلا مع سيدنا عمر مع سيدنا ابو بكر مش هينفع دول ناس اغنياء و... يعني هيبقى ايه فيها هيكسر سيدنا جابر لما يبعت له الفلوس والحاجه مع واحد غني قام منقي واحد من افقر الصحابه سيدنا بلال سيدنا الحبشي وفقير قال له تعالى يعني عشان يبقى ايه من مستوى سيدنا جابر فما اتكسفش منه وقال له تعالى دي الفلوس وده الجمل وروح اديهم لايه لجابر وقول له هذا ثمن الجمل والجمل هديه من النبي صلى الله عليه وسلم لك فقام سيدنا بلال رايح طبعا واخد الايه الاموال وعطاها لسيدنا جابر واداله الجمل هديه فشوفوا لطف النبي صلى الله عليه وسلم يعني مراعاه في كل لفته يعني هي مجرد بس ان هو فكر ي- يكلمه دي حاجه عاليه جدا مجرد ان هو قال له هساعدك دي حاجه او عايز يساعده دي حاجه اعلى كمان عايز يساعده باسلوب ما يجرحوش يعني كل تفصيل في القصه فيها يعني ود رهيب ومحبه من النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد مثلها ومراعاه لكل يعني لفته في آه، انسانيه سيدنا جابر مش عايز يجرحه في اي حاجه ولا يزعله في اي حاجه ويساعده ويوصل له المساعده باجمل صوره فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كصاحب يحب يعني يعني مجرد بس انك ت- لو كان ربنا سبحانه وتعالى رزقنا يعني صحبه النبي صلى الله عليه وسلم مجرد انك تصحبه بس كده تحبه من غير حاجه من غير بقى غير ان هو بيعلمك القران وبيعلمك الايمان وغير ذلك وهو سبب لدخولك الجنه دي اسباب اكبر بكثير جدا دي للامه كلها لكن الصحابه مجرد بس رؤيته صلى الله عليه وسلم لذلك كان كثير من الصحابة يسلم لمجرد رؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما هذا بوجه كذب ساعة ما يشوفه كده يقول والله ما هذا بوجه كذب ويؤمن على طول كده حدثت كثير في الس- في السيرة فيبقى قلنا من فوائد دراسة السيرة هي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان كقائد كمربي كصاحب كزوج النبي صلى الله عليه وسلم كزوج كان له يعني مواقف مع أزواجه يعني تكتب في كتب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلاطف زوجاته مواقف كثيرة جدا يعني تخيلوا سيدة خديجة مثلا وهي آه، كانت أكبر منه وماتت ومع ذلك ظل صلى الله عليه وسلم يذكرها إلى أن مات دايما يتذكرها بكل خير حتى أن سيدة عائشة في مرة من المرات قالت ما لك تذكر هذه الشمطاء وقد أبدلك الله خير منها يعني ست عجوزة وماتت وربنا أبدلك خير منها اللي هو أنا يعني بتكلم عن نفسها فقال والله ما أبدلني الله خير منه هي أحسن واحدة مفيش حد جه زيها وغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا السيدة عائشة وهي أحب النساء إليه تقعد تحكي له يعني أي واحد مننا لو مراته جت قعدت تحكي له مثلا قصة ولا بتاع ولا كده بقى زهقان و... أو بتحكي له مثلا قعدة قعدتها مع مع صاحباتها مثلا زوجات الإخوة مثلا ولا حاجة في القاع وقعدت أو زميلاتها وقعدت تحكي بقى إيه ده وفلانة قالت وفلانة ردت وفلانة اشترت لأولادها كذا فالتانية عملت كذا قصة طويلة هيبقى مش ليه أنا مالي ومال الكلام الفارغ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في مره فتاتي السيده عائشه تحكي له حديث ام زرع كده انتوا عارفين الحديث ده ان مش عارف تسع نساء قعدوا كل واحده حكت جوزها كان بيعمل معاها ايه وانتهى الموضوع بايه وده طلقها لا ده اتجوز عليها وده مش عارف قصه طويله والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع قعد سمع القصه كلها من اولها لاخرها وفي الاخر نقى احسن واحد في القصه عامل زوجته اللي هو ابو زرع ابو زرع كان احسن واحد بيعامل زوجته اللي هي ام زرع في القصه يعني الحديث طويل بس في الاخر طلقها في اخر القصه طلقها فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع القصه كلها وقال لها انا لك كابي زرع لام زرع غير انه طلقها ولست بمطلقك يعني شوفوا بقى يعني فعلا صبر وحلم رهيب ان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القصص دي كلها و- وينقي احسن قصه يقول لها انا هبقى لك زي ده فملاطفه عجيبه جيب- جدا من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته تاتي احدى آه، امهات المؤمنين وتهدي للنبي صلى الله عليه وسلم صحفه طبق فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه آه، ياتي الط- ال- ال- الهديه دي فيقبلها في يوم مع عائشه وهو قاعد ع- في بيت عائشه فسيدة عائشه تشوف الطبق مين اللي جايبه ده فلانه ضرتها فتغضب فتكسر الصفحه قامت ماسكاها كسراها تخيلوا ان انت قاعد مع اصحابك او مع مش اصحابك مع طلبتك آه، وتيجي مراتك وجايه لك هديه مثلا من حد ما تحبوش تقوم كسر الطبق هتعمل ايه؟ آه، مش هتبقى ليله مش هتعدي دي هيبقى يوم يعني عالمي ازاي تعملي كده قدام الناس وتهنيني ولا مش عارف ايه وازاي وانت مالك اصلا وبقى ايه هيبقى قصه النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى البساطه ضحك صلى الله عليه وسلم وقال غارت امكم غارت امكم بس منتهى الموقف خلص وقال لها روحي هات لها طبق زي اللي انت عملته الطبق اللي كسرتيه روح اشتري واحد زيه على حسابك فعلا انا جايبه واحد وانتهى الموضوع حل المشكله بمنتهى اللطف ومنتهى اللين وخلاص الموضوع انتهى ف إيه، النبي صلى الله عليه وسلم كزوج كان يعني خلق فوق الوصف لا احد يستطيع ان يباري النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ايضا مما نتعلمه من سيره النبي صلى الله عليه وسلم خلقه كاب كلمنا كزوج بقى كاب كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي ابنته فاطمة قط أبدا إلا قبلها بين عينيها وقال أهلا بأم أبيها كلمة كده كانوا بيقولوها عند العرب للط- للمحبة يعني يعني ست أبوك يعني أنت إيه حبيبته يعني فكان لا تأتي أبدا إليه قط إلا قبلها بين عينيها وقال مرحبا بأم أبيها وكان الحسن والحسين أحفاده يأتون إليه وهو يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وهم يجوا عيال بقى صغيرة بتلعب فيصعد أحدهم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد هو ساجد ويقوم جاي واحد إيه راكب على ظهره فلا يتحرك قط حتى يفرغ وينزل وحده سيبه لما يلعب زي ما هو عايز خالص وينزل وبعدين يبقى يقوم لا بقى يشده ولا يزعق له بعد الصلاة ولا أي حاجة خالص يسيبه لما ينتهي ثم يقوم ينزل هو الطفل ويقوم هو النبي صلى الله عليه وسلم يكمل صلاته عادي جدا ولا كأن حاجة حصلت بل إن النبي صلى الله عليه وسلم له مواقف يعني لا تعد ولا تحصى يعني في هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كجار فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى مع جيرانه بل وغير المسلمين تخيل واحد يهودي جار النبي عليه الصلاة والسلام واليهود بقى شد الناس عداوة الذين آمنوا وبيكره النبي عليه الصلاة والسلام ويمرض ابن اليهودي قصة كلكم عارفينها فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرف إن ابن جاره مريض يزوره احنا النهاردة كمسلمين مين منا لما بيعرف إن جاره ده إن عارف أصلا مريض بيروح يزوره عشان جاره يعني مش عشان حاجة لا هو بقى قريبه ولا ولا نسيبه ولا أي حاجة هو بس صلته بيه الجيرة بس مين منا لما بيعرف إن جاره عنده مناسبة بيزوره شيء يعني فعلا كاد ينعدم بين المسلمين مش بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم واليهودي لا ده بقول انت وجارك المسلم اللي ممكن بيصلي معاك في المسجد ايه علاقتنا ببعض ما تلاقيش اغلب المسلمين الا من رحم ربي ما يعرفش اسم جاره اصلا يعني ممكن لو قلت له عد لي كده اسماء الناس اللي معاك في العماره ما يعرفش هو يعرف صاحب العماره عشان بيدفع له الايجار ويعرف مثلا جاره اللي معاه عربيه بيتخانق معاه في الركنه فعارف اسمه او كده لكن بقيه الجيران ما يعرفش اصلا اساميهم اساسا النبي صلى الله عليه وسلم مش مش مش جاره بقى المسلم ولا الصحابي ده جاره اليهودي يعرف ان ابنه مريض فيعوده صلى الله عليه وآله وسلم ويلقنه الشهاده فيقول له اتشهد اني ان لا اله الا الله واني رسول الله فالغلام يعني يتردد مش عارف يقول ايه فينظر الى ابيه يبص لابوه اليهودي فيقول له اطع ابا القاسم طب ما تطيعه انت لكن هو هم اليهود كده قال له قطع أبا القاسم خلاص هو بيموت بقى فايه يدخل الجنة مش مشكلة واليهود بقى قالوا ايه عداوته حتى الموت فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كجار خلق عجيب جدا صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بقى كنبي ورسول ودي طبعا نقطة لو قعدنا نتكلم فيها عمرنا كله ممكن ما نوفيهاش يعني بس في لمحات سريعة كيف كانت شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه على أمته تخيل ان انت دلوقتي حالا لو عرفت ان ليك دعوة مستجابة وقعدت تفكر هتدعيها بايه كل واحد مننا طبعا هيقعد يفكر يشوف مشاكله يشوف ولاده يشوف وظيفته يشوف بقى يا ترى انا عايز مثلا ايه يا رب شغلي يكبر مثلا يا رب اغتني يا رب زوجتي اصلح حالي يا رب اصلح ولادي يا رب ارزقنا عربية يا رب أي حاجة بقى أكيد هيدعي لنفسه أو لولاده أو لأحبابه القريبين النبي عليه الصلاة والسلام كانت له دعوة مستجابة ككل نبي فادخرها شفاعة لنا يوم القيامة قال أنا مش هدعي الدعوة دي أنا هديها يوم القيامة الدعوة دي هتبقى شفاعة لكل المسلمين يعني حتى كان ممكن يدعيها للإيه للمسلمين في زمان وقال لا أنا هسيبها للمسلمين لحد يوم القيامة كلهم على بعضهم كده ياخدوها مرة واحدة شفاعة يوم القيامة صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقف في ليلة من الليالي فيبكي ويدعو فيطيل الدعاء قاعد بيبكي ويدعو في لحظة قرب وود مع الله سبحانه وتعالى هيدعي يقول ايه فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول دعاء إبراهيم الخليل فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ثم دعاء عيسى بن مريم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ثم يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب أمتي أمتي أمتي ويظل يدعو ويبكي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الله عز وجل له جبريل من فوق سبع سماوات ويقول يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك طمن يا رسول الله سنرضيك في أمتك صلى الله عليه وسلم فكان حرصه علينا غير مقارن مفيش حد زيه كان بيحبنا أكتر من آبائنا وأمهاتنا فعلا يعني ممكن الأب أو الأم يبقى حريص على أكل الولد وشربه ونومه لكن يجي مثلا ساعة صلاة الفجر ممكن الأب ينزل يصلي ويسيب ابنه نايم ما ي- ما يصحوش ممكن يبقى الابن عنده امتحان يصحيه لكن عنده حفظ قرآن مش مشكلة نلغي الحفظ النهاردة حتى لو ده انا بتكلم في الناس اللي ايه اللي بتحفظ ولادها وبتخليها تصلي وكده ممكن مع ذلك يهمل ابنه لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب لك الجنه اللي هي اعظم حاجه يحب لك النجاة من النار اللي هي اعظم مهروب هو كان سبب نجاتنا كلنا من الجنه ان شاء الله سبحانه وتعالى فالنبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام يجلس بين اصحابه ثم يقول ليتنا نرى اخواننا تخيلوا كده الصحابة قاعدين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم طب ما احنا هو يا رسول الله ليتنا نرى إخواننا قال ألسنا إخوانك ما احنا إخوانك يا رسول الله قال لا بل أنتم أصحابي إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني دول ليتنا نفسي أشوفهم نفسي أشوف الناس اللي سمعت عني دي وصدقتني وآمنت بيا وما شافونيش نفسي أقابلهم ويقول صلى الله عليه وسلم يأتي اليوم الذي لو خير أحدهم بين أهله وماله ونفسه وأن يراني لاختار أن يراني أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني في يوم في أيام زي اللي احنا فيها كده لو الواحد خير بين إنه يفقد كل حاجة ويشوف النبي عليه الصلاة والسلام مجرد ما يشوف مرة يبقى صحابي خلاص هيختار إنه يضحي بده كله ويقابله لذلك يعني كان يحب يحبنا صلى الله عليه وسلم فكيف نحبه صلى الله عليه وسلم يبقى دي من يعني من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ك- كنبي ورسول أيضا صفات النبي صلى الله عليه وسلم كعابد لله سبحانه وتعالى يعني أنت ممكن مثلا لو أنت بتصلي مثلا في الجمعية الشرعية مثلا ومواظب على الصلاة فيها فبتشوف واحد مثلا إيه بيصلي هنا في الصف الأول كل يوم في كل الصلوات وتشوفه تلاقيه قاعد بيدعي بعد الصلاة ويقول أذكار و- وشكله طيب كده وت- من غير ما تعرفه أنت بتحبه صح؟ تحس إنه راجل صالح كده في حاجة لله فتلاقيك حبيته لوحدك كده من غير حاجة فتخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام بقى أما تعرف عبادته عليه السلام تحبه قد إيه النبي عليه السلام دخل عليه بلال يوما من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى بيصلي قيام الليل وجي سيدنا بلال ساعة أذان الفجر كده ويقول له رسول الله إيه أذن الفجر يقول له أذن يطلع يأذن فسيدنا بلال جاي بقى إيه في الوقت ده والنبي عليه الصلاة والسلام لسه بيصلي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد بكى حتى بل لحيته وبل ثوبه وبل الثرى تخيلوا بيعيط بقى له قد ايه عشان الدموع توصل انها تبل لحيته وثوبه والثرى يعني الدموع وصلت انها نزلت على الارض دموع قد ايه دي وبكاء قد ايه وتاثر ومشاعر قد ايه مع الله سبحانه وتعالى فلما سيدنا بلال دخل عليه فوجد ذلك فقال انت يا رسول الله انت بتعيط كده امال انا اعمل ايه امال الامه تعمل ايه أنت يا رسول الله أنت اللي بتبكي هذا البكاء أنت عملت إيه عشان تبكي ده احنا اللي لنا ذنوب ومعاصي و... وحاجات كتير احنا اللي نبكي لكن أنت تبكي لماذا تبكي يا رسول الله قال أنت يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ده ما فيش ذنوب ولو في ربنا غفرها بتبكي ليه فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه مين منا عملها يعني مين منا حتى في العشر الأواخر في رمضان كده طلع من العشر الأواخر رجليه الاثنين وارمين مين اللي حصلت معاه مفيش عمرنا ما شفنا حد كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم فعبادة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لما وقف يدعو يوم بدر وقف يدعو والجيش كله خلاص بيستريحوا بقى ويتجهزوا المعركة وقف يدعو ويدعو ويدعو حتى أن سيدنا أبو بكر تأثر ليه كل ده يا رسول الله قال يا رسول الله إن الله منجزك ما وعد يعني ربنا وعدك بالنصر وخلاص إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم خلاص ربنا وعدك بالنصر ومع ذلك ظل يدعو صلى الله عليه وسلم احنا مين منا آه، بيدعو مثل هذا الدعاء يعني مين منا سواء عنده كرب او عنده آه، امتحانات او عنده حاجة او عنده مرض او عنده دين يريد ان يسده او عنده اي حاجة بيقف يدعي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ده النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ربنا وعده وعرف ان الموضوع هيتحقق وقعد يدعي برضه ده احنا بنبقى مش عارفين ومفيش دعاء ده تلاقيك مثلا بتدعي في الصلاه بتدعي كذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء طويل صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت عبادته وتسبيحه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد يسجد في قيام الليل حتى تظن السيدة عائشة أنه قد قبض تقول ده خلاص ده مات وتروح تتحسسه كده تلاقيه لسه صاحي لسه عايش هي هي اللي بتقول كده كنت أظن أنه قد قبض أقول ده خلاص مات وهو ساجد فتأتي إليه فتجده يسبح أو تنزل تسمعه تلاقيه بيسبح فمين اللي بيعبد كده مفيش فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له عبادة تحبه لها يبقى أنت لو عرفت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كإنسان هتحبه كمربي هتحبه كأب هتحبه كزوج هتحبه كأخ لإخوانه هتحبه كنبي ورسول هتحبه كعابد أي حاجة أي وجه من أوجه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم لو عرفتها هتحبه عليه الصلاة والسلام فدي الفائدة الأولى من معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوه اللي احنا ذكرناها دي الفائدة الثانية من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي معرفة مراحل الدعوة الإسلامية والتطبيق العملي لأحكام الإسلام يعني ممكن في أحكام كتيرة جدا زي مثلا تحريم الخمر وازاي حرم وكل مرة اتحرم ازاي بالتدريج ازاي كل حكم من أحكام الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام طبقه ازاي حج ازاي دعا إلى الله ازاي اعتمر ازاي صلى ازاي كل حاجة بقى في التشريع هتعرفها وانت بتقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة الثالثة من فوائد معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح للقرآن والسنة يعني ايه الكلام ده في حاجات كتيرة جدا آيات كتيرة جدا في القرآن وحديث كتيرة جدا في السنة لها أسباب نزول هذه الأسباب لو أنت مش عارف القصة هتقرأ الآية أو هتقرأ الحديث ومش هتفهم معناه وحتى لو فهمته بتفهمه فهم إجمالي لا يصل إلى المعنى الحقيقي اللي الآية أنزلت فيه مثلا قول الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة آل عمران عن غزوة أحد ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظلموا هذه آية من الآيات مثلا اللي معانا في سورة آل عمران وبنقرأها بدون ما أعرف سبب النزول هفهم إيه هفهم إن ربنا بيقول للنبي عليه السلام إنه ملوش من الأمر شيء في هداية الناس وربنا هو الذي يختار من يؤمن فيتوب عليه ومن يظل على الكفر فيعذبه يوم القيامة هو ده المعنى الإجمالي بتاع الآية لكن لما تعرف الآية دي نزلت فين هتتغير فعلا رؤيتك وتأثرك بالآية الآية دي نزلت فين نزلت في أثناء المعركة إيه اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أشيع أنه قد قتل وفر الصحابة ولم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده الأول في البداية خالص كان لوحده وبعدين بدأ مجموعة من الصحابة بقى سيدنا طلحة وسيدنا أبو بكر وسيدنا مجموعة بقى من الصحابة جم اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم قبلها كان لوحده عليه الصلاة والسلام في المرحلة اللي هو لوحده عليه الصلاة والسلام ده في المرحلة دي هاجم عليه الكفار فإذا بعبد الله بن قمئة أقماه الله يريد أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم لا النبي عليه الصلاة والسلام كده واقف والكفار بيهجموا عليه فعايز يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فعمل ايه بقى قعد يحفر حفرة ورا النبي عليه الصلاة والسلام بحيث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيرجع بظهره مش شايف يقوم واقع فيها فبالفعل ظل الكفار يهجمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء إلى الحفرة ووقع فيها عليه الصلاة والسلام فارتضمت رأسه بصخرة يعني وقع ورأسه إيه اتخبطت في صخرة فشج رأسه يعني الجمجمة اتفلقت وجاء أحد الكفار وهو واقع في الإيه في في الصخ في الحفرة وضربه بالسيف على رأسه النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس خوذة اللي هي المغفر اللي هو الخوذة الحربية المعروفة دي فلما ضربه على رأسه دخلت حلقات المغفر في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم بيبقى المغفر ده عامل ايه خوذة كده ونازل منها حتتين حديد كده عشان لو واحد جه يضرب بسيف من الجنب تقوم ايه تيجي في الحديد اللي نازل ده فلما الخوذة نزلت كده انسان الحديد فدخل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا بقى في الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الحفرة وارتطم رأسه وشج رأسه وكسرت رباعيته الأربع سنين اللي قدام ودخلت حلقات المغفر في وجهه فقال كلمة واحدة نزلت لها الآية قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم بس ده اللي قاله عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم شجوا يعني فتحوا له راسه كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون تخيل الآية دي بقى وأنت بتقراها وأنت عارف الحدث تأثرك معاها عامل إزاي بخلاف وأنت بتقراها كده خلاص فكل حدث من أحداث السيرة لا سيما الغزوات هتلاقي معاه سورة أنزلت انتوا عارفين طبعا يعني سورة آه، غزوة بدر نزلت فيها سورة ايه الأنفال غزوة أحد نزلت فيها آل عمران غزوة الأحزاب سورة الأحزاب غزوة كل غزوة هتلاقي معاها سورة فأما هتدرس فعلا السيرة هتجد بقى انك بتقرأ سورة الحشر وانت عارف اللي حصل يعني ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله معناها ايه لو انت مش عارف اللي حصل وان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة انهم يقطعوا النخل بتاع اليهود بعد اجلائهم وحركه صلى الله عليه وسلم فاليهود قالوا له انتوا جايين بتأمروا بالخير ونفع الناس طب بتقطعوا النخل ليه فربنا اللي قال لهم ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله ربنا اللي اذن اوحى النبي صلى الله عليه وسلم اقطع النخل ده وليخزي الفاسقين الآية لو أنت مش عارف يعني إيه لينا أصلا حتى في ناس بتسمي لينا لينا يعني نخلة ما قطعتم من لينا ثم قائمة على أصولها فبإذن الله ربنا اللي أمر ده شرع ده أمر من الله عز وجل فلما تعرف بقى الأحداث دي هتقرأ القرآن وتفهمه على الفهم الصحيح كذلك أحاديث كثيرة أيضا من أحاديث السنة فتكلمنا عن فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن احنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم حينما نعرفه كإنسان كقائد كمعلم ومربي كصاحب كزوج كأب كجار كنبي ورسول كعابد الله سبحانه وتعالى دي أول نقطة النقطة الثانية قلنا معرفة مراحل الدعوة والتطبيق العملي لأحكام الإسلام النقطة الثالثة الفهم الصحيح للقرآن والسنة النقطة الرابعة هي ترسيخ في أذهاننا وأرواحنا كمسلمين أن الدين الإسلامي دين للتطبيق يعني بعض الناس يثير شبهات ان الدين ازاي هنطبقه وده صعب طب هو حد يعرف يطبق الدين كله طب الكلام ده يتعمل ازاي طب لا النبي عليه الصلاه والسلام من خلال دراسه السيره هتلاقي كل احكام الاسلام بيطبقها بيطبق كل حاجه في حياته ك- زي ما قلنا كزوج وكأب وكقائد و و و وكل أحكام الإسلام كانت بتطبق في المجتمع المدني في النبوي في المدينة النبوية كان كل أحكام الإسلام ما كانش فيه خمر ولا زنا ولا ولا ولا كان ممكن يحد- يحدث أحداث فردية ان واحد يزني مثلا فيقوم عليه الحد او واحد يسرق فيقطعه يده او غير ذلك زي المرأة المخزومية وزي ماعز او غير ذلك ده ممكن يحدث لكن بصفة عامة كان احكام الاسلام هي التي تعلو هذا المجتمع كان مجتمع يطبق فيه الاسلام ككل لان بعض الناس يقول لك ايه الاسلام يا عم ما عادش ينفع يتطبق وهو اصلا ازاي امال النبي صلى الله عليه وسلم طبقه ازاي ما هو السيره اهي بتقول لك ان الدين كله اتطبق كامل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك دي فترة آه، فترة النبوة وبعد لا وهتشوف بعدها الخلافة الراشدة وتمسكهم بأحكام الإسلام لدرجة أن سيدنا أبو بكر كان يقول إني أخشى أن أترك سنة واحدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فأهلك أما سمعت قول الله فليخشى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين يخالفون يعني ممكن سنة واحدة يتركها يزيغ ويهلك ده سيدنا مين ده سيدنا أبو بكر خير الأمة قال لو منعوني عقالا واحدا كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قتلتهم عليه فما كانتش يعني حاجة آه، حصلت كده طفرة لا بل ظل الإسلام مستمرا وقائما مطبقا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم فاللي يقول لك ازاي نطبق الإسلام قول له زي ما النبي صلى الله عليه وسلم طبقه وهي دي أصلا الفهم الصحيح للإسلام إن أنا نطبق الإسلام زي ما مين طبقه زي ما النبي طبقه عليه الصلاة والسلام. فلما تدرس السيرة تشوف فعلا كيف كان الإسلام مطبقا كيف أن الإسلام هو الذي يحمي كل الحياة يعني لما مثلا جم في آه، في فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأذن إن لا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان تعرفين طبعا مكة أصلا كانت مجتمع تجاري قائمة على التجارة ولحد دلوقتي هي تعتبر مجتمع تجاري يعني فكانت قائمة على التجارة والتجارة دي كان الرواج بتاعها منين؟ إن الناس بتيجي تحج وتعتمر فكل العرب بيجوا لمكة يحجوا ويعتمروا ده قبل الإسلام ويأتوا بالبضائع ويتاجروا في مكة وظلت مكة هي المسيطرة على الاقتصاد كله في الجزيرة العربية بسبب إيه؟ بسبب الموضوع ده فلما النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة يقول لا يطوف البيت مشرك ولا عريان معناها إيه؟ إن التجارة هتقف خلاص فالله عز وجل يقول وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فبالفعل في السنة دي تجارة واقتصاد مكة كان ضعف السنة اللي قبلها بفضل الله سبحانه وتعالى الكلام ده يعرفنا ايه يعرفنا الثقة في احكام الاسلام ما هو السيرة بتقول لنا كده انك اياك تفكر انك هتطبق حكم من احكام الله سواء على مستوى المجتمع او مستوى الفرد وهيأتي ليك بالشر ابدا انت حتى انت نفسك في شخصك وكل واحد مننا في حياته لو انت في مثلا مال في شبهة او حاجة فيها معاملة فيها مشكلة وانت خايف منها اتركها لله واعرف ان ربنا هيرزقك خير مما تركت ليه لان ربنا هو الرزاق اتترك الحرام لاجل الرزاق وتخاف من الرزق ازاي هتطلب ما عند الرزاق بمعصيته مش ممكن والسيرة بتقول لنا كده بتعلمنا كده فإذا السيرة أيضا بتعلمنا ترسيخ وجود النموذج التطبيقي للإسلام إن الإسلام دين للتطبيق مش يتحط على الرفوف والكتب وخلاص لا يتطبق في حياة الناس سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات أو حتى الدول والحروب وكل شيء أيضا إيجاد الأسوة الحسنة والقدوة في حياتنا يعني اما نشوف بقى ايه مش مجرد ان انا بمصمص شفايفي وخلاص لا شوف كده النبي صلى الله عليه وسلم الموقف اللي حكيناه مثلا بتاع النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جابر كده انت بقى لما يبقى ليك صاحب او حد اه تعرفه وقع في ازمه ماليه تبدا تعرف ازاي تتعامل اعمل زي ما النبي عمل ابدا افكر اساعده واساعده بدون ما اجرحه وارتب لده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده فيبدا الموضوع يبقى اسوه حسنه وتطبيق واقع في حياتنا مش مجرد أمثلة بنضربها وخلاص لا نبدأ فعلا نحاول نقلد النبي عليه الصلاة ازاي عامل زوجاته ازاي عامل أولاده ازاي عامل جيرانه ازاي عامل أصحابه تبدأ النموذج النماذج اللي احنا عاملين بنحكيها دي تبدأ تحاول تبقى فعلا كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله ايه أسوة حسنة نبدأ بقى نأتسي نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام نشوف المواقف دي ونبدأ نحاول نطبقها في حياتنا في كل موقف من مواقفنا آخر حاجة خالص وآخر فائدة هذكرها في معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة عظمة الإسلام والدفاع عن الشبهات إزاي الكلام ده يعني ناس كتير تقول لك أنا عايز أدرس شبهات وردود عشان لو حد قال شبهات في الإسلام أنت لوحدك لو تعلمت الدين الصحيح ستقضي على الشبهات يعني لما يجي واحد يثير شبهة مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسع نساء ويقول لك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان مزواجا حشاه صلى الله عليه وسلم او غير ذلك انت اصلا لو درست السيرة هتعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج وهو في قمة شبابه وجماله وقوته اتجوز مين قصة خديجة واحدة اكبر منه ده واحد بيدور على النساء كل زيجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مسببة هتلاقي لها قصة تلاقي مش عارف فلانة دي سيدة مثلا أم سلمة رضي الله عنها كانت في الحبشة وجوزها أبو سلمة مات وبقت لوحدها فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي في الحبشة عشان تبقى ليها تبقى أم من أمهات المؤمنين ويبقى ليها مكانة هناك ومحدش بقى هي في الغربة لوحدها بقت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام فالناس بقى تحترمها وتقدرها وتعاملها تشوف تلاقي مثلا إيه كل حاجة تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم كل لفتة كده تلاقي كل زيجة لها سبب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كل واحدة من أمهات المؤمنين لعلة دي عشان قومها ودي عشان أبوها مات وحصل لها كذا فيجوزها ودي عشان قومها يسلموا لو تزوجها ودي وهكذا هتلاقي السيدة صفية لما النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فأعتق المسلمون أخوال وأخوالها وأعمامها ونزل لهم نسايب النبي عليه الصلاة وهكذا تلاقي بقى كل زيجة تلاقي لها قصة فأنت لوحدك بقى ما يجي حد يقول لك إيه ده النبي صلى الله عليه وسلم جوز تسعة أه جوز تسعة وكل واحدة لها قصة ولها حكمة ولها فائدة ما هياش مشكلة ده بالعكس تبقى فخور بذلك إن ده نبيك صلى الله عليه وسلم أما يجي يثير بقى أي مسألة وأي شبهة أنت راجل فاهم دينك كويس وفاهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كويس وفاهم أخلاقه كويس كويس وفاهم معاملاته كويس وفاهم القرآن والسنة بالفهم الصحيح من خلال السيرة محدش يقدر يثير عليك شبهة بل بالعكس تقدر تدافع عن هذه الشبهات وترد عنها وبذلك نكون قد انتهينا من الفوائد من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التفقه في الدين وأن يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعلمنا هذه الفوائد ويجعلنا نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونجعله أسوة حسنة في حياتنا قولوا قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين